بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وقد وصلنا إلى مسك الختام الحلقة الأخيرة الثلاثون في دورة القومة لله دورة الاستعداد لرمضان 1440 هجرية كيف حال قلبك مع الله هل قام القلب أم أنه ما زال يتلكأ ماذا تنتظر ورمضان على الأبواب على الباب رمضان هاجم يا رجالة كده وقلنا أن رمضان خطر رغم أنف من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له رمضان خطر من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأكبه الله في النار مش فرصة اللي يلحقها خير وبركة واللي ما يلحقهاش يبقى فاته خير لا ده اللي ما يلحقهاش النار هل قام قلبك وقف هذه هي القضية إذا وقف قلبك فنحتاج إلى الثبات لأن المأساة الكبرى كما قال ابن الجوزي أن تصل السفينة إلى الشط ثم يأخذها الجرف انك توصل ي- على الشط خلاص هتطلع واللي يجي تجرف تغرقك انت واللي معاك اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكبر ومن الضلال بعد الهدى قال الله قال الله العظيم جل جلاله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه عزيز اسمها جذبات العزة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لا يسأل عما يفعل قال الله ممتنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن لقد كدت تركن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك إذا تكلمنا عن الثبات فلا سبيل إلى الثبات إلا بالله إلا بالله وإخوتي كثيرا ما رددت هذه الجملة أن أعز شيء في عصرنا الثبات وأسهل شيء في عصرنا المعاصي والذنوب أسهل شيء المعاصي والذنوب وأصعب شيء الثبات على المنهج إنك تجد إنسان لا يتلون ما بيقومش ويقع نادر جدا وعزيز في الرجال ثباته انك تثبت لذلك الثبات بالله بالله من عوامل ومن اهم ومن اخطر ومن اكبر عوامل الثبات على الدين القران مش دي مشكلة ان فاتنا ما اتكلمناش عن القرآن يمكن اقول ما اتكلمناش عن القرآن عشان من بكرة من اول رمضان هيبقى في برنامج عن القرآن اسمه قرآنا عجبا القرآن يكلمك اللي انا اشرت لك فيه في حلقات سابقة ان ربنا جل جلاله قال لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه ذكركم يبقى انت مذكور في الكتاب لما تلاقي قول الله عز وجل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الكلام ده عنك وده السؤال اللي أنا عايز أسأله لك وتجاوبني بجد لو راجل تحب تموت امتى يا كذاب تحب تموت دلوقتي تحب متى تحب أن تموت يا إخوة حب الموت ده علامة الصدق قال تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين حب لقاء الله وهيطلع واحد وانا مستعد له اللي هيقول لي الله بس السيدة عائشة قالت يا رسول الله كيف ذلك وكلنا يكره الموت هي حبيب وحبيبة بيتكلموا مع بعض دي حبيبة النبي فما قصدها كراهية الفراق الرسول صلى الله عليه وسلم عشان كده قال لا انا مش بتكلم عن دي انا بتكلم عن موضوع تاني هات الحديث على وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت يا رسول الله كيف ذاك وكلنا يكره الموت قال ليس ذاك إن العبد الصالح إذا أتته ملائكة الموت فبشر أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه يبقى هي دي القضية الرجل الصالح اللي عنده أعمال تبشر ها بيحب واللي بيقول لي دلوقتي بقول له تحب تموت امتى قال دلوقتي على ايه بايه عندك ايه هي دي القضية فالشاهد ان القرآن بيكلمك لقد انزلنا اليكم كتابا فيه فيه ذكركم قلت لكم في آية بهرتني كأني اول مرة في حياتي اسمعها وافهمها في قول الله عز وجل ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون الآية دي بتكلمك إنك كل ما نقول لك حاجة تقول لي الظروف الضرورات أنا مضطر آه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا في الآية دي بيقول إيه ولا نكلف نفسا إلا وسعها فالله لا يكلف أحدا إلا بما يطيق يبقى لما ربنا شغلك الشغلانة الفلانية ده قدر اهو وبعدين كلفك التكاليف الفلانية ده قدر اهو ربنا يعلم إنك تستطيع قال كده ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق احنا عارفين كاتبين كل واحد طاقته ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهو اعلم بوسعها يبقى الايه دي بتكلمك اللي بتقول ما اقدرش لا تقدر لا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم مش هيظلمك ربنا مش هيكلفك الا على قد طاقتك وربنا يعلم ان ده في طاقتك وده في مقدورك وانك تقدر عليه عشان كده ربنا قال ايه ولهم اعمال من دون طاقتهم التي خلقها الله لهم هم لها عاملون دايما بيعمل اللي اقل من اللي يقدر عليه لو سألتك ايه اطول سجدة سجدتها في حياتك كان مدتها قد ايه ها، كانت اطول سجده سجدتها في حياتك مدتها قد ايه عمرك سجدت ساعتين هو ينفع ان الواحد يسجد ساعتين اه النبي سجد ساعتين الحديث اللي هو قرأ فيه وهو قائم بسورة البقرة والنساء وآل عمران وكان ركوعه قريبا من قيامه وقي- وسجوده قريبا من قيامه لو قريت البقرة والنساء وآل عمران هياخدوا ساعتين خمس أجزاء هياخدوا ساعتين يبقى سجوده كان ساعتين عمرك سجدت ساعتين قول ما اقدرش تقدر وفي ناس قدرت تقدر تسجد ساعتين وتقدر تسجد ساعة وتقدر تسجد نص ساعة بس انت ما بدأتش انت اكتر سجداتك سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اكبر بغفر لي بغفر لي بغفر لي الله اكبر سبحان الله سبحان الله الله اكبر والاخر تقول لي عايز آه، تدخل الجنه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فين بقى المجاهدة والصبر القرآن القرآن كلام الله وقرآنا قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك فؤادك في قلنا في الحلقات السابقة ان الفؤاد محل التثبيت الثبات ده في الفؤاد وقلنا ان القلب اربعة اجزاء صدر قلب فؤاد لب فالقرآن لما يدخل الصدر بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم حفظ صدر محفوظ في الصدر إذا توغل إلى القلب اطمأن به القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فإذا توغل من القلب إلى الفؤاد حصل التثبيت لكن مشكلتك الكبيرة إن لسه القرآن فين في الصدر مش هيعمل حاجة ده لازم يتوغل ويوصل للفؤاد عشان يثبت وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ده القرآن قلت لكم امبارح اسمع قرآن وخلي القرآن يتوغل إلى قلبك إلى قرارة فؤادك واقرا قرآن واقف لا تهزوه قول سيدنا عبد الله بن مسعود لا تهزوه هز الشعر ولا تنسروه نثر الدقل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب اقرا عمك الشيخ عبد الرحمن النهارده في المغرب عمال يبحتر يا عم على مهلك بالراحة م- من المعاني العجيبة في الآيات اللي سمعناها في المغرب إن آه، ملكة سبأ لما قالت لهم أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون لازم دايما الزعيم او الرئيس او صاحب ال ال القرار في المكان يبقى حواليه شوية منافقين لازم دي سنة كونية لازم يبقى حواليه شوية منافقين ما ينفعش ان هو يعيش من غيرهم لازم يبقى هم المنافقين اللي حوالين اي حد لو انت مدير في شغل حواليك شوية منافقين صاحب عمل حواليك شوية من- لازم المنافقين دول لكن الراجل القوي ذو البصيرة ما يهموش كلام المنافقين ما يغترش فيه قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد جاهزين ها ما يتلومش طب يلا لا ما, ينغ... ما تتغرش في الكلام قالت آه، عن الخبرة اللي ربنا جل جلاله آه، أثبتها لها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ربنا قال وكذلك يفعلون ربنا أكد كلامها من الفايدة التانية اللي خطفتني النهاردة في الصلاة إن لما قال عفريت من الجن أنا آتيك أنا آتيك به
صلى الله عليه وسلم أحيانا لا أثق إلا في قدراتي على مذهبنا ان اللي اتى بعرشها سيدنا سليمان نفسه قال الذي عنده علم من الك- اللي عنده علم الكتاب سيدنا سليمان بس مش اي حد هو الذي يوحى اليه فلذلك اللي جاب العرشها مين سيدنا سليمان فزي بقول لك احيانا كده ينبغي الا تثق الا في نفسك يبقى في اعمال ما ينفعش حد يعملها الا انا بنفسي ما اقولش يا فلان اعمل ولا فلان سوي قال له انا واني عليه لقوي امين قال له اركن انت انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك شاهد انك تاخد من القران زي كده انك تتعلم انك تفهم انك تتعامل مع القران تتعامل مع القران تتعامل مع القرآن ان لما ربنا يقول لك قل تقول لما ربنا يسألك تجاوب لما ربنا يستنكر انكر يبقى لازم تتعامل مع القرآن على انه حاجة آه، حية بتتعامل معاك عشان كده ربنا سماه روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا احنا طبعا إيماننا أن القرآن كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق دي عقيدتنا العقيدة السلفية الصحيحة أن القرآن كلام الله غير مخلوق لكن ربنا قال روح يبقى هي دي حياة يبقى في حياة للقرآن في حياتك لما أسأل ماذا يمثل القرآن في حياتك تقول لي القرآن هو حياتي هو الحياة القرآن يا جماعة لما تقرأ قرآن تحس انك منتعش ومنتشي وبتطير هو القرآن بقى اللي هيوقفك على رجليك هيوقفك وبقوة لأنه من أعظم عوامل التثبيت بعد الثبات لازم زيادة لأن الإنسان في الطريق إلى الله زي ما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ليس في السير, في السير إلى الله وقوف إما صاعد وإما نازل طريق لربنا كده مفيش حاجة اسمها واحد واقف يا طالع يا نازل فإن لم تزد نقصت طيب انا لسه راجل غلبان ومبت- وعلى مهلي ومبتدئ وماشي بالراحه ازود ايه وانت خليت لي فيها زياده بس انا اعمل بس اللي انت بتقول عليه ده لا اصلا ما بطلبكش هي البدايه كده دايما عارفين الطفل لما يبدا يمشي اول خطوه كانه هيحط رجله في البحر بس هي مجرد ما يخطي خطوه ورا الثانيه وجه يجري هي دي القضية أول خطوة هي الصعبة إنك تقوم تقف إنك تتحرك تاخد الخطوة الأولى وبعدها هيبقى كله سهل إن شاء الله طب إزاي أزيد اللي بيزودك زي ما قلنا اللي بيثبتك ربنا اللي بيزودك ربنا قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والبقيات الصالحات خير عند ربك برضو لسه ما قلتليش يا عم الشيخ ازود ازاي اقول لك انا ان اللي انت بدأت بيه تحسنه فإذا أحسنت زادك قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة يبقى مش هيبان عليك الإرهاق قتر ولا ذلة مش هيبان عليك التعب هتجري هتنطلق وهتكمل وهتوصل ومش هتتعب إذا أحسنت الإحسان دي فاتتنا برضه دي فيها يجي 600 ورقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إنك تعبد ربنا كأنك شايفه عارف آه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك لما تكون بتحب حد وبعدين بعمل له شغلانة بعمل له خدمة يعني قاعد أنا مثلا آه، جاي عشان بحب الشيخ فبدهن له البتاعة ديت كده فحسيت ان الشيخ جاي داخل من الباب ورايا اقعد بقى انا ايه انمق واظبط وكده ايه و- واروق واشتغل بمزاج عشان ايه يشوفني وانا بف- بفنن اهو كده الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو العزيز الرحيم ربنا بيقول لك وانت قايم انا شايفك بعيني ما يلقاه المتهجدون من أجلي انظروا يا ملائكتي هذا عبدي عنده فراش حسن وزوجة حسنة قام يتملقني ويتلو آياتي ولو شاء رقد ربنا مقدر منك ان دي نافلة مش فرض عليك لو عايز ترقد ارقد ومش حرام لكن انت قمت وتركت الفراش الحسن في البرد ده والزوجة الحسنة ووقفت تقول له يا سيدي ربنا بيقدر ده ده اسمه الإحسان الإحسان وإذا أحسنت قال الملك وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وحين يحسن الملك مالك الملك والملكوت جل جلاله فإحسانه يفوق الوصف يتخطى الآمال جل جلاله الزيادة انت بدأت تقرأ جزء كل يوم زود يبقى جزء وربع النهاردة وبكرة جزء ونص وبعد اسبوع جزئين وفي نص الاسبوع الثاني جزئين ونص وبعدين ثلاث اجزاء واثبت على كده عشر سنين عشر سنين 15 سنة قدامك وبعدين يبقى خلي الثلاثة خمسة بس عايزينك كل يوم زيادة بسبح 100 يبقوا 120 150 200 500 ألف بصوم يوم في الأسبوع كل خميس يبقى اثنين وخميس معاهم الثلاثة البيض معاهم يوم ثالث وهكذا في كل الأعمال زيادة النوافل قال الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه يبقى أول حاجة عشان ربنا يحبني برضو فاتنا الكلام عن الحب ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب يا سلام لو ربنا يحبك الله الله الله الله يا رب أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا اللهم اجعلنا من أحبابك المقربين لديك اللهم اجعلنا من أحبابك اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من أحبابك اللهم ازرع فينا ما تحب لتحبنا به يا رب يا سلام لو انت عايش المعنى ده اللي هو انا فيا ايه يتحب وتبدا بقى ربنا بيحب الصبر طب انا بقى هصبر هصبر عشان ربنا يحبني ربنا بيحب الاحسان طب انا هاحسن عشان ربنا بيحبني ربنا بيحب القران طب انا هقرا قران عشان ربنا يحبني ربنا بيحب وهكذا ابدا في طلع في المصحف افتح المصحف كده واعمل ختمه سريعه في يوم واحد او يومين دور على كلمه يحب ربنا بيحب ايه يحب المتوكلين توكلت على الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما تبطلش توبه الى اخره شوف ربنا بيحب ايه ونفذ محبوبات ربنا عشان يحبك ما تقرب عبدي الي ها باحب الي مما افترضته عليه يبقى ربنا بيحب الفرائض ربنا بيحب الفرائض فانت تحب الفرائض وتحسنها نمرة واحد في حياتك اصلاح الفرائض نمرة واحد في حياتك خمسة من خمسة في الصلوات الخمس نمرة واحد في حياتك ترك الذنوب والمعاصي لان ترك الذنوب ده ايه فرض بطل تعصي ربنا نمرة واحد في حياتك انك تاكل حلال لان طلب الحلال فريضة على كل مسلم الى اخره بص على الفرائض نفذها الاول ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يا رب حبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا اجعلنا من احبابك ولا يزال الاستمرار يتقرب الي بالنوافل زود النوافل بصفة مدائمة زيادة النوافل واحدة ورا الثانية ورا الثالثة توصل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في فعل شيء أنا فاعله من ترددي في قبض عب نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته تاني يكره الموت قلنا إن العبد المؤمن وراه مسؤوليات خايف على ولاده دول هيسيبهم بعد الموت يعملوا ايه وراه خايف على عشان كده الملائكة تنزل عليه تقول, تقول لهم ايه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا هو مش زعلان من الموت ده هو حابب لقاء الله بس شايل هم اللي وراه زي ما سيدنا زكريا قال واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا هو ده هم المؤمن سبحان الملك انا عندي كلمة بلسم وأنا أكره مساءته الله يكره أن يسوء حبيبه وأنت تسيء إلى نفسك كل ساعة إخوتي تمت دورتنا وما زال التساؤل قائما هل قام قلبك قم الآن قم الآن قانتا لله موحدا متخلصا من الشرك متشهدا قم الآن وافتح مصحفك قم الآن وابدأ تلاوة القرآن قم الآن وابدأ قيام الليل قم الآن وتب إلى الله توبة نصوحا قم الآن وأحسن عملك قم الآن نور بصيرتك قم وانطلق قم ولا تقف انطلق وزد في أعمالك يقبلك الله تصل مسددا أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم